الحلقة الثانية
بعد المديح في المكمل احمد ابو ضر بسالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك
سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمي كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام
وهنرجع قليلا مع عم جابر علشان يفكرنا بالحوار اللي بين الأمير رزق ابن نايل وبين ابن عمه السلطان سرحان زعيم بني هلال
قال له انا وحدي كنت في الجبل مريت انا وحدي كنت في الجبل مريت ولا معاي احدا حجزي سمعت صوت والشخص ماريت قال لي تزوج من ارض الحجاز ما رايك يا ابن عمي مرة يا ابن عمي لون يتغير بصرة مني اتخبلت لف عمي يا سرحان شوف لي بطل قال له انت لا عايز ولا حج انت لا عايز انت لا عايز ولا حج اسمع كلامي وصيغة تستنى لي موسم الحج كلام حلو مني وصيغة وتقصد وجه الرحمن والصبر تاخدونا بنا والزعل والغلب رحمن وتسافر تشاهدنا بينا تروح للزيارة وترتاح تروح للزيارة وترتاح ما تطلبش ولا أي حاجة والكان الدور في نجاح أهي توقع حجة بحاجة كلام الملك سرحان واضح ومتفسر سمع له الأمير رزق وانصر منه تمام طلع الأمير رزق ابن نايل من ديوان الملك سرحان الدريدي وأطلق منادي في الجبايل كلها قال يا أهل الله اللي عاوز يطلع الحجاز السنة دي هيطلع على حساب الأمير رزق بن نايل مش هيتكلف أي حاجة وده ندر ندره الأمير رزق إنه ما دام ربنا بعت له هذا الهاتف وهذا المنادي معناه إنه هيعطي له الابن اللي طول عمره يحلم بيه فقال إنه كل اللي يرغب في الحج السنة دي هيكون على حساب رزق ابن نايل 80 فارس اللي قبلوا الحكاية دي وقطعوه وفرحوا وقالوا ما دام الحجة ببلاش يبقى دي حاجة جميلة وغير كده كمان رزق بن نايل فرج الكسوة والمال في كل الجبايل يا جعان يا عريان نروح لرزق بن نايل وتوسل لربنا ان هو يحجج له مقصوده لانه حكاية رزق ان هو ينجب وان هو كبر في السن وان هو فارس دي طبعا مسألة مستعد رزق الراجل الغني جدا كان رزق بن نايل من اغنى العرب في هذا الوقت ويعني كان مستعد يدفع كل ماله في نظير ان هو يجيله هذا الابن اللي هيخليه بعد ما ماته يعيش تاني في اسمه وفي سيفه آه ولما جه الميعاد سرجت الرجال على الخيول واتقدمهم قائدهم اللي هو الامير رزق بن نايل وتوكل الموكب على الله وصار ايام وليالي الى ان وصل الى مكة السعيدة سمع رزق صلوا على الزين اخذ كلام الملك ثقة في مكانه راجل خالي من الكذب والزين يعني الزنا وكلام العرب له مكانة استنى لموسم الحج راجل بطل عالي نسابة ده عرب من كل حج ياخد الفتى على حساب يا ايها الناس كل اللي عاوز يروح الحج الفتى رزق بن نايل هياخده على حسابه تمانين فارس اللي قطعوه قالوا نزور قبر التهامي مدام المال ليهم دفعوه وده راجل زين وعنده تهامي يعني عنده همة تمم على الأمر كله التبعي والدنايل الفارس القائد اللي بتتبعه العرب تمم على الأمر كله التبعي والدنايل وعمل عمل في محله وكسى رجال الهلاك خدهم معاه على الخيول جريب ونزل الحجازي سلطان على السرج معدول راجل فتوة حجازي يعني بيجازي الناس اللي راحوا معاه واكرمهم اخر كرم وعندما نزل البلاد ووصل لمكة السعيدة ورزق بلغ المراد فرحان كامل سعيدة يعني كمل سعده وقول يا عم جاب سمع الامير صلوا على الزين اخذ كلام الملك ثقة في مكان راجل خالي من الكذب والزن كلام العرب له مكان استنى لموسم الحج راجل بطل عالي نسب دعا عرب من كل من حج ياخدوا الفتى على حسابه ثمانين فارس قطعوه قالوا نزور قبر اتهامي المال ليهم دفعوا راجل زين عنده تهمي وتمم على الامر كله وتمم على الامر كله التبعي والدنايل وعمل عمل في محله وكسى رجال الهلايل خدهم معاه على الخيول قريب ونزل الحجاز سلطان عالسرج معدول راجل فتوة حجازي عندما نزل البلاد عندما نزل البلاد ووصل لمكة السعيدة ورزق بلغ المراد فرحان كامل سعيد أتم رزق والتمانين فارس اللي معاه جميع أركان الحج زار البيت وشرب من زمزم توسل إلى الله لما صعد جبل عرفات لما رزق بن نايل الهلالي طلع على جبل عرفات خاطب ربه بصوت قوي جدا جد مشكلته ما قوية صوته كان متعبي بالمأساة والحيرة بتاعته البطل اللي اتقدم بيه السن بدون ما يورث سيفه الابن لدرجة ان الحجاج لما سمعوا صوته ميزوه من كل اصوات الحجاج اللي بتهلل على جبل عرفات وقالوا ما يكون ده غير رزق ابن نايل الهلال زار البيت الحرام وزار الكعبة الشريفة وأقبل لدار السلام راجل عروضه نظيفة عرضه نظيف لم يلوث من زمزم شرب وتروى هو وجمعة رجاله سلطان ليه حيل وجوه راجل وعنده رجاله عندما طلع فوق عرفات وطلب من الله التجالي الناس بما قاموا عرفت وقالوا ده الزعيم الهلال زار البيت الحرام وزار الكعبة الشريفة وأقبل لدار السلام راجل عروض نظيف من زمزم شرب وتروى من زمزم شرب وتروى هو وجمعة رجاله سلطان له حلو قوة راجل وعنده رجال عندما طلع فوق عرفات عندما طلع فوق عرفات وطلب من الله التجلي الناس بمقام عرفات قالوا الزعيم الهلالي طبعا بعد ده قرر رزق انه يزور قبر الرسول عليه السلام في المدينة تقدم موكب الرجال رجاله وبني هلال كان دايما يعملوا غارة وغاغة قبل ما يتحركوا أسياد القبائل قبائل بني هلال كانوا سادة القبائل في الفترة دي فاجتمع رزق بن نايل بفرسانه التمانين اللي وراه وبدأوا يدقوا الطبول إذانا ببدء الرحيل وإعلان على إن دول جبايل بني هلال اللي محدش يقدر يتجاهلهم في العرب ولا يلغيهم ولا ما يسمعش لصوت طبلهم وإشارة كمان لأن القائد الكبير بتاعهم رزق بن نايل سيف العرب وجنديلهم هو اللي ماشي قدام يا أخي للظروف الطيبة وعشان الهاتف ما يصدق والرؤية تتحقق وكلام السلطان اللي قالهوله قبل ما يجي ما يوجعش الأرض شريف مكة الأمير جردة كان بيحج معاه في هذا العام وكان مسافر معاه من مكة للمدينة جردة ده كان عنده بنت اسمها خضرة متعلمة وجميلة ومتأدبة خير أدب يعني أدب وعلم عارفة الجراية والكتابة وحفظ الشعر خضرة شافت رزق متقدم التمانين فارس في موكب مهيب ولما اتحركت القوافل في طريقها للمدينة شافت ان هذا الفارس من دون الفرسان هو اللي سهران طول الليالي بيلف بفرسه حوالين موكب القبائل وما يغمضلوش جفن فقالت لابوها يابا استضيف الفارس ده وعربه علشان يشربوا القهوة عندنا ابوها طبعا سألها ليه قالت له والله يابا انا شايفة من لحظة القوافل ما صارت في طريق المدينة للان والفارس ده عينيه ما غفلتش وداير طول الليل يحرس الطريق يحرس جماله وجمالنا بالطبع ده كلام سر الامير جردة انه العرب كانوا يفرحوا جدا لما اولادهم يقولوا رأي صايب فما بالك بإذا كان الرأي الصايب ده طالع من بنت فرح ورضي وتقدم وراح للأمير رزق في خيامه ودعاه مع رجاله يشربوا القهوة عنده وافق رزق على الدعوة وراح معاه هو وفرسانه والأمير جرضة أكرمهم آخر كرم أبدى جميع النسك صلوا على الزين ورايحين يزوروا نبينا إلى المدينة والطبل بيزن والصبر واخده نبينا يعني ما زال الأمير رزق آه، نصيبه أو نايبه هو الصبر واخده نايب ليه واخده رفيق شريف مكة مع ظروف الفتى كان راحل معاه رايحين يزور التهامي انما المصلحة لرزق هماه في نفسه يحاور تهامي يعني برضه رزق ما نسيش ان هو فعلا جاي الحج لكن ما نسيش انه جاي الحج وجاي في نفس الوقت يبحث عن المصلحة بتاعته اللي هو الزواج من بنت من بنات مكة وجت ظروفه في جنبيه يعني جت ظروفه لحد عنده وجت ظروفه في جنبيه نصبوا الخيام الحبايب والعز والفرح جنى بيه كان رزق شيخ العرايب كان رزق فارس وغندور والتمانين جملة رجالة طيعينه إذ يقعد ولا يزور على الميمنة مع شماله يقول مدح النبي خدت تجرة مدح النبي خدت تجرة أي تجارة يعني أنا تجارتي ومكسبي هو مدحي للنبي مدح النبي خدت تجرة احمد حبيب الحبايب عند جردة بنت تسمى خضرة دواما تتلو في الكتايب جالسة وبتقرا في كتاب بتفسر حروف الهجاية بكمال وفقه وأداب رباها نعم الرباية بصت الأميرة بالعين أم العيون الكحيلة لها لون موزون بالعين يعني بالعتنة لقيت رزق فوق الكحيلة نادت الأصيلة أيا باه أنا حرة وصاحبة أمانة الراجل ده بعربه اللي وياه تدعوه يشرب قهوة حدان شايفاه طول الليل غندور راكب ظهر الركوبة وعلى النجع كله بيدور وعلى جسمه ما حاملش توبة يعني توبه راجل فتوة عربان غندور فيه الكفاية ولا يوم فيه العار بان غندور نعم الرباية ده الجردة حقه وجب عليا ده راجل أتانا المنازل أجد له بروحي وعينيا ده شرف جميع المنازل طلع جردة خطر القدمين راح له لحد الخيام يسلم عليه قرة العين راجل كان يغيظ اللئام جردة من قبيلة طيبة وشريف قال له اتفضل يا أمير أنت وعربك يا بطل يا قرة عيوني يا أمير يلي وافي حسبك في منزلي شرفوني يعني في الخيام بتاعتي شرفوني اشرب قهوة العروبة شريف معنا وجارة يعني معانا وجارنا في خيامنا راجل ما دي عجوبة أنا في النبي مستجارة أنا يعني حلفتك بالنبي وإحنا رجال وأنا يعني بسوق عليك النبي محمد تجي وتقبل قهوتي قام رزق لبى الطلب وراح فرش لهم فرشة ملوكي وصفيوا الحبايب وهبهب الراح أمارة يفوق الملوكي وقول يا عم جاب أبدى جميع النسك صلوا على الزين ورايحين يزوروا نبي إلى المدينة والطبل بيزن والصبر عبد النبي شريف مكة مع ظروف الفتى راحل معاه رايحين يزور التهامي إنما المصلحة لرزق هماه في نفسه يحاور تهامي وجات الظروف وفي جنبي نصب الخيام الحبايب والعز والفرح جنبي كان رزق شيخ العرايب كان رزق فارس وغندور والتمانين جملة رجاله ضايعين وإذ يقعد ولا يزور عالميمنة مع شمال مدح النبي خدت تجرى مديح النبي خدت تجرى احمد حبيب الحبايب عند غربة بنت تسمى خضرة دواما تتلو في الكتايب جالسة وبتقرا في كتاب بتفسر حروف الهجاية بكمال وفقه وأدب رباها نعم الرباية بصت الأميرة بالعين أم العيون الكحيلة لها لون موزون بالعين لقيت رزق على الكحيل نادت الأصيلة يابا حرة وصحبة أمان الراجل ده بعرب اللي وياه تدعو يشرب قهوة حزانة شايفها طول الليل غندور راكب ظهر الركوبة على النجع كله بيدور على جسمه ما حملش ثوبة راجل فتوة عرضة راجل فتوة عربة غندور فيه الكفاية ولا يوم فيه العربة غندور نعم الرباية قال قربة حظه وجب عليه ده راجل أتانا المنازل أجد له بروحي وعيني دم دم دم دم أجد له بروحي وعيني شرف جميع المنازل طلع برد خطر القدمين راح له لحد الخيام سلم عليه قرة العين راجل كان يغيظ اللي امي قال اتفضل انت وعربك يا بطل يا قرة عيوني امير يلي يوافي حسبك في منزلي شرفوني اشرب قهوة العروبة شريف معنا وجارة راجل مدلة عجوبة أنا في النبي مستجر قام رزق لب الطلب وراح قام رزق لب الطلب وراح فرش لهم فرشة ملوكي صفي الحبايب وهب هب الراح أمارة يفوق الملوك
طبعا واضح ان الهاتف اللي سمعه الامير رزق بن نايل بدأ يتحقق ادي احنا شايفين اول خطوي والى اللقاء
بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عرب يذكروا قبل ذلك
كنتم مع سيرة بني هلال في سيرة عرب أقدمي كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام